للأطماع بتسيبها علاج يا طماع للأطماع بتسيبها من العيب ما بتخاف والأشراف بتسيبها وناس خدمات بسهم أساس بتصيبها علاج يا طماع للأطماع بتسيبها من العيب ما بتخاف والأشراف بتسبها وناس خدمات بسهم أذاك بتصيبها ناس خدمات بسهم أذاك بتصيبها جرات يا عويل في حبال الفساد جرب الماضي تنساه وبتكسر وراه جرب الماضي تنساه وبتكسر وراه جرب لما اغتنيت افتريت جرك هواك جره بتحبي بره ومراتك ليه بتسيبها على عينيه عشان المعلم محمود الدين سأل أهل الهوى سأل أهل الهوى فين الدواء ما قالوش سأل أهل الهوى فين الدواء ما قالوش سألت أهل الهوى فين الدواء ما قالوش قعدوا يلوموا عليا والكلام ما قالوش شافوني تعبان وكلمة طيبة ما قالوش سألت أهل الهوى فين الدواء ما قالوش قعدوا يلوموا عليا والكلام ما قالوش شافوني تعبان وكلمة طيبة ما قالوش اتغير الحال والغالب صبح مغلوب اتغير الحال والغالب صبح مغلوب وبقينا في زمان ما فيهش امان ولا رحمة وصاحب العقل على امره صبح مغلوب حتى القرايب ما فيهم ود ولا رحمة حتى القرايب ما فيهم ود ولا رحمة وتاجر الحلو في سوق الرخيص مغلوب تاجر الحلو في سوق الرخيص مغلوب وما عادش جوه القلوب لا تقوى ولا رحمة ارحمنا يا رب واهدينا لأحسن حال ارحمنا يا رب واهدينا لأحسن حال وكفينا شر الحسود اللي عينه خطره ارحمنا يا رب واهدينا لأحسن حال وكفينا شر الحسود اللي عينيه صفرة وفك عقدة حياتنا اللي ماليها حل فك عقدة حياتنا اللي مليها حالي دي وردة الحب صبحت من الطمع صفرة الخلق من ظلمهم صبحوا في أسوأ حال من فعل طماع منافق علته صفرة الخلق من ظلمهم صبحوا في أسوأ حال من فعل طماع منافق علته صفرة اللي مشي قد شفت المفتري غلبه اللي مشي قد شفت المفتري غلبه سابوا الرفيق في الطريق لما الزمان غلبه جه يقسم الود مع خيم الوداد غلبه ولما طلبوا في ساعة شدته ما جالوش جرس الخطر ده صوته ما وصلش اذان فاكرين القطر اللي وقع بالعيال في كفر ابو سوير جرس الخطر دق صوته ما وصلش اذان ودموعنا جوه العيون تغلي في قلب اذان نار الفراق صعد ولهيب المصيبة أذان جرس الخطر دق صوته ما وصلش أذان ودموعنا جوه العيون تغلي في قلب أذان نار الفراق صعد ولهيب المصيبة أذان وكفر أبو سوير أصبح للضحايا جبر العمر لما دنا اخذ الحبايب جبر واسوا الاهالي وسوهم واجبروهم جبر بالرحمة والصبر ادعوا لهم في كل اذان فرحوا التلاميذ ومشيوا طول سكتهم فرحوا التلاميذ ومشيوا طول سكتهم راكبين اتوبيس كانوا محابيس سكتهم وياما غنوا سوا انغام سكتهم فرحوا التلاميذ ومشيوا طريق سكتهم راكبين اتوبيس وهم محابيس سكتهم وياما غنوا سوا انغام سكتهم طالعين رحلة وهم في الأمل مسكين أطفال في عمر الظهور والأبرياء مساكين لما أراد القدر ضاع الحذر مساكين وهم هيصين قطر الموت سكتهم إن شفتوا بحر الخطر اقفوا ولا تعدوا ان شفتوا بحر الخطر اقفوا ولا تعدوا خدوا عبرة من اللي مضى دايما ولا تعدوا امنوا بحكم القدر وقضاه ولا تعدوا كل الحوادث بتحصل والسبب اهمال وورقة العمر بتنشف فرعها اهمال ماتوا الضحايا في لحظة كلها إهمال وهم أطفال لا ظلموا ولا تعدوا استنوا يا ناس واتأنوا بلاش عجلة استنوا يا ناس واتأنوا بلاش عجلة واتصرفوا دائما بتصرفات عجلة اوعوا تقولوا القدر له انذارات عقلك استنوا يا ناس وتقلوا بلاش عجلة اتصرفوا دائما بتصرفات عجلة اوعوا تقولوا القدر له انذارات عجلة خدوا الحذر دائما وبلاش عتاب وملام ولا تندموش على اللي فات اصله مضى ما تندموش على اللي فات اصله مضى وملام ده يفيد الندم بعد العدم وملام ده قطر الايام سريع ما بتسبقوش عجله دمع الندم يا زمن دمع الندم يا زمن دمع الندم يا زمن من فوق خدود طبيب والقه دارتها في قلبي لم عرفها طبيب طببت غيري وجرحي مش لاقيله طبيب
اقول جاي اقول جاي عشان الناس ترد اسمع والنبي تغذيهم والنبي اللي انت زرته احنا مالناش دعوه احنا احنا نعتبر دلوقتي ضحايا بينك وبين صاحب الفرح انبسطت لنا حصل لطيف
دمع الندم يا زمن دمع الندم يا زمن من فوق خدود طبيب الأهدرتها في قلبي لم عرفها طبيب طببت غيري وجرحي مش لاقيله طبيب الأهدرتها في قلبي لم عرفها طبيب طببت غيري وجرحي مش لاقيله طبيب اخويا اللي احترمته كان كبير عني طمعان فيا ومستكثر عليا الخير وانا كنت عشمان يشيل حمل التقيل عني انا كنت عشمان يشيل حمل التقيل عني مسك جمايل معه دايما وقال الخير سابني في بحر الهموم ولا جاش في يوم عني ولما طاوع هواه بالشر باع الخير والاهل رخرين في ساعة العذر سايبني عالم بقوا حوش ما سألوش ولا طلوا شافوني مهموم بسهم اللوم صيبني وغمضوا العين وهم فايتين ولا طلوا والبحر حيرة عشان الغيرة سايبني وحبل ولادهم تأثر ليه ولا طالوا
خلاص الكلام ده كشف موضوع الاهل رخرين في ساعة العصر سايبني عالم بوحوش ما سألوش ولا طلوا شافوني مهموم في بحر اللوم سايبني شافوني مهموم بسهم اللوم صايبني وغمضوا العين وهم فايتين ولا طلوا والبحر حيرة عشان الغيرة سايبني وحبال ولادهم تأثر ليه ولا طالوا ما هو وقت غدار ولا حدش عارف له غرض فيه اللي بينوح من ألم الجروح وغرض وفيه اللي صابر وبيداري الزعل وغرض ولما جاله المرض ما لقاش لنفسه طبيب مش كتير يا الله حكم الزمن اصلنا من طبعنا منعيب حكم الزمن اصلنا من طبعنا منعيب حكم الزمان اصلنا من طبعنا منعيب ونطفي نار الغضب مهما تكون منعيب ومهما عابوا الحبايب عمرنا منعيب حكم الزمن اصلنا من طبعنا منعيب ونطفي نار الغضب مهما تكون ملعيب ومهما عابوا الحبايب عمرنا ملعيب بنعمل الخير كتير ولا ننتظرش شكر ونقابل السيئة من الناس بالحسنة واللي يقرب حدانا له حدانا شكر ونزرع الود وبنسقيه بالحسنة وبنشكر الله كتير على كل نعمة شكر ونطمن القلب ونغذيه بالحسنة ما هو زمان الفتن زاين ولا بيدوم ولو زهي يوم بيغيم قصاد سنين ما هو زمان الفتن زاين ولا بيدوم ولو زهي يوم بيغيم قصاد سنين وزارع الشر لا بيحصد ولا بيضم والظلم عمره قصير والحق عمره سنين الظلم عمره قصير والحق عمره سنين والكبر له ناس كتير يخدم ولا بيدوم وتوبه يقصر ولا يطولش عمره سنين احنا واهل الوفاء بينا الوداد ما خاب احنا واهل الوفاء بينا الوداد ما خاب وزرعنا شجر المودة وزرعنا ما خاب وعشمنا في ربنا وعشمنا في ربنا وعمر العشم ما خاب ومهما الزمن عاب احنا صابرين من عيب
يا حاج يوسف يا عيسى واللي بيتكلم ابنك المعلم كمال شلتوت الحلواني بيمسي على الفرح وعلى اللي فيه الاستاذ ابو العلا وكيل النيابه والاستاذ امام المحامي نشارين والفرح وبتوع كفر الحمى الناس يا جدعان المعلم رضوان وصحبته وانا حبيبك كمان شلتوت الحلواني بيموت فيك يا حاج يوسف يا قشطه عليا الطلاق انت قشطه قشطه قشطه قشطه وعايزك ما تخبيش حاجة أبدا لأن أنت وحشت من سنة 36 يا حبيبي يا حاج يوسف يا عسل يا عسل يا عسل وعبارة عن الناس دي كلها وعايزك تتدلع قوي لأن بقك دماغك قشطة ربانية
بصير ونظره سليم لكن البعيد أعمى لسانه دايما يلطش في الكلام أعمى بيبقى شايف الحقيقة وعنها أعمى بصير ونظره سليم لكن البعيد أعمى لسانه دايما يلطش في الكلام أعمى بيبقى شايف الحقيقة وعنها أعمى راجل ما عندوش حماس دمه عليه ما يغيرش مهما العالم ثبته على سمعته ما يغيرش يا ناس قولوا له اختشي ليه على الشرف ما يغيرش ده اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى فضلت اكتب ورق لما خلص قلمين فضلت اكتب ورق لما خلص قلمين نار الاسية تزود في الحشا قلمين الجرح لو من قريب بيزيد لهيب قلمين فضلت اكتب ورق لما خلص قلمين نار الاسية تزود في الحشا قلمين والجرح لو من قريب بيزيد لهيب قلمين يا عاصي والديك كل ودين عليك حرف يا عاصي والديك كل ودين عليك حرف بتهين امك شالت همك كتير حرف ابوك انضربت وقلم راح تنضرب حرف هيطلع ابنك يخلص يضربك قلمين محمود يا خطيب يا لعيب الكوره يا نجم ساطع منور سكة الكورة على نغمة النصر قدمك رقص الكورة محمود يا خطيب يا لعيب الكورة يا نجم ساطع منور سكة الكورة على نغمة النصر قدمك رقص الكورة وجبت ماتشات كتير واتكلموا عنك كسبت ماتشات كتير واتكلموا عنك بالصبر ويا الجهاد رب العباد بالصبر ويا الجهاد رب العباد عنك ان غبت بالاعتزال ان غبت بالاعتزال وجب السؤال عنك لعبك وفنك هيفضل رمز للكوره محمود يا خطيب شافوك الناس في القمه مشوار حياتك مضيء والعبرة في القمة بنيت مجدك ولا انغرتش في القمة محمود يا خطيب شافوك الناس في القمة مشوار حياتك مضيء والعبرة في القمة بنيت مجدك ولا انغرتش في القمة في كل ملعب تجيب النصر بحضورك في كل ملعب تجيب النصر بحضورك كل الجماهير فرحوا كتير بحضورك والاهل جاب جون في اخر ماتش بحضورك ونهيت دورك يا غالي وانت في القمه الكذب والظلم اتساووا وهم صغار الكبر والظلم اتساووا وهم صغار بيحطموا نفوس عشقتهم وهم صغار ويدوقوا الناس قسوتهم وهم صغار لان الكبر والظلم مكروهين الكبر والظلم الكبر والظلم اتساووا وهم صغار بيحطموا نفوس عشقتهم وهم صغار ويدوقوا الخلق قسوتهم وهم صغار الكبر والظلم اتساووا وهم صغار بيحطموا نفوس عشقتهم وهم صغار ويدوقوا الخلق قسوتهم وهم صغار اللي لبس ثوب ونسجه من خيوط الكبر هيبص يلقاه من قبل الاوان بيدوب اللي لبس ثوب ونسجه من خيوط الكبر هيبص يلقاه من قبل الاوان بيدوب وقبل ما يأذي غيره ينأذي من الكبر من قبل ما يأذي غيره ينأذي من الكبر بسهمه ينصاب وببحر العذاب بيدوب نمرود لما طغى هلكوا البعوض من الكبر نمرود لما طغى هلكوا البعوض من الكبر وفرعون لقى نفسه في بحر الغرق بيدوب والظلم ظلمات بيرمي في الهلاك صاحبه الظلم ظلمات بيرمي في الهلاك صاحبه وتكرهوا الناس وعنه يبعدوا ولاجوه الظلم ظلمات بيرمي في الهلاك صاحبه بتكرهوا الناس وعنه بيبعدوا ولاجوه يشبه الى شوك يأذي اولا صاحبه يشبه الى شوط بيأذي اولا صاحبه الكل بيهملوه لما يشوفوه ويلاقوه كل بيهملوه لما يشوفوه ويلاقوه لانه طماع قوي وخد الشيطان صاحبه لانه طماع قوي وخد الشيطان صاحبه طلب الامان والضمان الاتنين سابوه ولا جوه طلب الضمان والامان الاتنين سابوه ولا جوه يا مدعي الكبر نفسك دائما عابد ويا ظالم الناس ايدك من الحرام عابد الدنيا طول عمرها ملهاش بقى عابد يا ما خلق شابت من اهوالها وهم صغار أنا عارف أنا عارف الجرح لو من غريب الجرح لو من غريب تقدر عليه تداويه الجرح لو من غريب تقدر عليه تداويه والشر تنفيه بكلمه والغلط تداويه لكن جرح القرايب يستحيل تداويه الجرح لو من غريب الجرح لو من غريب تقدر عليه تداويه والشر تنفيه بكلمة والغلط تداويه لكن جرح القرايب يستحيل تداويه قالوا في لمثال دخان القريب يعني ولعبت في الاهل العيبة هتيجي فيك قالوا في لمثال دخان القريب يعني ولعبت في الاهل العيبة هتيجي فيك ونميل الحمل يسأل والغضب يعمي والطيبة تروح والغلطة هتيجي فيك وسكة الشر عوجة والظلام يعمي وقسوة الأخ كمحاربة هتيجي فيك قسوة الأخ كمحاربة هتيجي فيك السهم لو من قريب على طول هيصيبك والنار يكسر لهبها لما تيجي عليه ولو عشرت اللئيم بالعيب هيسبك وتشوف منه الأذية لما تيجي عليه وفي الشدايد قليل الأصل هيسيبك ينسى الجمايل ويبعد لما تيجي عليه يا صاحب العقل اوعى ترتكب ذل يا صاحب العقل اوعى ترتكب ذل وعف نفسك واوعى تذلها ذل لو القريب عاب هيجيب لك 200 ذله وجرح عله ما يقدرش الطبيب يداويه شبعت يا عويل وما خدتش عبر من الجوع شبعت يا عويل وما خدتش عبر من الجوع ومليت بطنك حرام وشبعتها من الجوع هتجيب لنفسك ضرر اصعب عليك من الجوع بتقول حظ ونصيبي جاب لي من ده وده بتقول حظ ونصيبي جاب لي من ده وده بشطارتي والفهلوة انا خدت من ده وده الرزق لو بالشطارة الكل من ده وده كان اللي زيك كده لازم يموت من الجوع مراكب الجهل في بحر الغرور شطة تاهت مع الموج معرفة للأمان شطة وهدمة الشر من قبل الغسيل شيطة مراكب الجهل في بحر الغرور شطة تاهت مع الموج معرفة للأمان شطة وهدمة الشر من قبل الغسيل شيطة أنا صاحبت إنسان أتاري صحبته على غش اكلت شهد الخلايا اللي ما فيهش غش اكلني عيشه المعفن والخميرة مش وجاب لي الغموس مش حتى اغلبه شرطة جاي جاي جاي اول اكتر من كده فعرض النبي
يغور قليل التنى مهما اغتنى بالمال يغور قليل التنى مهما اغتنى بالمال الماضي انسان والحاضر غواه بالمال غاوي المظاهر ودار خسته بالمال يغور قليل التنى مهما اغتنى بالمال الماضي انساه والحاضر غواه بالمال غاوي المظاهر ودار خسته بالمال ولا يعلم ان الزمن زي الدولاب بيدور بيسعى في الشر دايما على الاذى بيدور كتر الفلوس خلى عقله من الدماغ بيدور وبيشهد الزور ويبيع الشرف بالمال يوم تصيب تنصاب خايف عليك يا حمام لو يوم تصيب تنصاب خايف عليك يا حمام لو يوم تصيب تنصاب من غير ما تقرا تقع جوه الشبك تنصاب والفرحة مطول وفي شبك العزول تنصاب خايف عليك يا حمام لو يوم تصيب تنصاب خايف عليك يا حمام لو يوم تصيب تنصاب من غير ما تقدر تقع جوه الشرك تنصاب والفرحة مبطول وفي شبك العزول تنصاب بايديا الاتنين بنت لك في العلالي عيش بايديا الاتنين بنت لك في العلالي عيش مليت وعليك حبي من صغرك وقلبي عليك وما كانش ظني تخون عهدي وتنسى عيش انا كنت براعيك وبحبك وقلبي عليك يلي تخون الوداد عيش في الندامة عيش يلي تخون الوداد عيش في الندامة عيش مش راح تلاقي حد يرتاح لك وقلبه عليك يخونك الحب اللي كتير جبتهولك يخونك الحب اللي كتير جبتهولك كله تسيب عشنا وتلوف على غيرنا وشربت ميه زمان والشهد جبتهولك خليت ريشك حرير وتميل على غيرنا العمر كله عشان الود جبتولك العمر كله عشان الود جبتولك مادام احنا وياك بتسأل ليه على غيرنا مدام احنا وياك بتسأل ليه على غيرنا يا ما كنت غالي وغنيت لك نغم وقصيد وضربت بيك المثل زي العسل وقصيد يا اللي انت مغرور يا ما تشبع غرور وأصيد وقبل ما تصيد بكرة يا مفتري تنصاب